مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احب ان اكلمكم في هذه الليله عن الحياه ما هي الحياه وكيف تكون الكتاب المقدس اعطانا فكره هامه عن الحياه تجعلنا نعتبر ان الحياه ليست مجرد الانفاس التي تتردد فينا حياتنا التي على الارض هذه الحياه الماديه او الحياه الجسديه ليست هي الحياه المقصوده ليست هي الحياه المقصوده حياتنا على الارض كما قال داود النبي الانسان مثل العشب ايامه كزهر الحقل كذلك يذبل لان ريحا تمر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد ومعلمنا يعقوب الرسول قال الحياه دي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل وابونا يعقوب ابو الاباء قال عن أيامه وكان عمره 130 سنة قال أيام غربتي على الأرض قليلة وردية وليست مثل سني أيام أبائي في أيام غربتهم حياتنا على الأرض دي حياة مجرد اختبار اختبار لكي نعد فيه انفسنا للحياه الابديه الذي يحيا على الارض حياه حقيقيه يقدر يوصل للحياه الابديه عايز اكرر العباره دي تاني الذي يحيا على الارض حياه حقيقيه يمكن ان يرث الحياه الابديه ايه الحياه الحقيقيه السيد المسيح بيقول في يوحنا عشر عشرة بيقول جئت لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل طب ما الناس عايشين لكن تكون لهم حياة يقصد حياة من نوع تاني لما معلمنا يوحنا الإنجيلي ذكر معجزات في إنجيله لم ترد في أي إنجيل آخر مثل معجزة تفتيح عيني المولود أعمى مثل معجزة إقامة لعازر مثل معجزة تحويل الماء لخمر معجزات أخرى قال أما هذه فقد كتبت لكم لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه عشان تكون لكم حياة لازم يقصد حياة من نوع آخر مش مجرد حياة تاني هنا وأحب أن أشير إلى كلمة تاني عن الحياة وردت في الكتاب المقدس في, في أوله وآخره في سفر التكوين وفي سفر الرؤيا إيه دي ما قيل عن شجرة الحياة في تكوين ثلاثة شجرة الحياه وفي سفر الرؤيا بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة وبيقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة تبقى إيه الحياة دي إيه الحياة دي اللي قال عليها شجرة الحياة واللي قال أعطيك إكليل الحياة تطلع إيه لازم حاجة تاني وايه الحياه الافضل اللي بيقول عليها السيد المسيح مش كل انسان حي على الارض يعتبر نفسه له حياه مش ممكن زي ما قلت لكم قال لملاك كنيسه سردس ان لك اسم انك حي وانت ميت فمش دي الحياه الحقيقيه مش مجرد الحياه الجسدانيه اللي على الارض امال تطلع ايه الحياه من اجمل الكلمات التي قراناها في الكتاب المقدس عن الحياه قول بولس الرسول لي الحياه هي المسيح لي الحياه هي المسيح يعني ايه لي الحياه هي المسيح معناها ايه قال في موضع اخر مع المسيح صلبت لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا في لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا في دي في غلطية 22 لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في يعني إيه الكلام ده يعني أنت إنسان مت مع المسيح وقمت كما قيل في المعمودية في رمية ستة وكما ورد في كلوسي اتنين اتناشر دفنا معه بالمعمودية إنسانك العتيق مات وقام إنسان جديد على صورة المسيح في غلطية 3 27 غلطية 3 27 بيقول لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح أنت لبست المسيح وصارت لك الحياة هي المسيح وصار المسيح يحيا فيك إذا كان المسيح بيحيا فيك يبقى أنت إنسان حي ويبقى هتتمتع بالحياة الأبدية وتأكل من شجرة الحياة وتنال اكليل الحياه اذا كان المسيح بيحيا فيك يعني إيه المسيح يحيا فيك لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا في تصير متحدا بالمسيح بحيث ما تفعله هو ما يعمله المسيح فيك ما تعمله هو ما يعمله المسيح فيك طب اخش في نقطه تاني في كورنثوس الأولى ثلاثة وكورنثوس الأولى ستة يكرر الرسول معنى واحد أنتم هياكل للروح القدس والروح القدس ساكن فيكم فإذا كنت ما تعمله هو ما يعمله الروح القدس فيك يبقى أنت حي مين الأحياء اللي قال عليهم الكتاب في رمية 8 8 قال الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ابناء الله هم دول الاحياء ايه الحياه الحقيقيه شوفوا المسيح بيقول ايه قال في يوحنا 11 في كلامه مع مريم ومرثا قال انا هو القيامه والحياه وفي يوحنا 14 في كلامه مع التلاميذ قال لهم انا هو الطريق والحق والحياه اذا المسيح هو اللي فيه الحياه الحقيقيه ان كنت عايش في المسيح والمسيح عايش فيك تبقى انسان حي غير كده تبقى حياتك مجرد حياه جسدانيه وزيها زي قلتها وقلتها احسن فيا ريت تحط قصادك الايه دي وتحفظها تعلقها يافطة في بيتك لي الحياة هي المسيح أو تحط قصادك الآية دي لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في في كل تصرف من تصرفاتك اسأل نفسك هل المسيح يحيا فيك في كل كلمة تنطقها اسأل نفسك هل المسيح يحيا فيك هل تنطبق عليك الآية لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم دي هي نقطة نقطة تاني في الحياة ما هي الحياة طبعا أي واحد ممكن يقول إن الحياة هي التخلص من الموت والموت أجرة الخطية إذا إمتى تكون حي لما ما يكونش عليك حكم بالموت إمتى تكون حي لما يكون ما عليكش حكم بالموت ما تكونش ميت طب وازاي بقى ما اكونش ميت الانسان الخاطي هو انسان ميت ميت روحيا ميت لانه منفصل عن الله والله هو الحياه عشان كده الاب قال على ابنه الضال لابني هذا كان ميتا فعاش لما تاب عاش والايه اللي سمعناها عن ملاك كنيسه سردس لك اسم انك حي وانت ميت اذا الانسان الخاطي هو انسان ميت وفي الرسالة إلى أفسس أفسس 2 واحد يقول كنتم أمواتا بالخطايا أموات بالخطايا فالإنسان الخاطئ ده إنسان ميت ليست فيه حياة ليست فيه حياة إلهية ليست فيه حياة روحية ليست له حياة أبدية ده إنسان خاطئ إنسان ميت حياته موت الكتاب بيقول في رومية 8 اهتمام الروح هو حي... هو حياة واهتمام الجسد هو موت فإن كنت عايش في الجسد وعايش حسب الجسد وبتطيع شهوات الجسد يبقى إنسان ميت ليست لك حياة إذا عايز تعتبر نفسك إنسان حي لازم تعيش بالروح وتسلك حسب الروح لان اهتمام الروح هو حياه دي الحياه لكن فكرك الحياه ان فيك نفس بيتردد وفيك قلب بينبض وفيك مخ بيتحرك دي حياه جسديه دي حياه جسديه لكن مش حياه فالله الحياه الحقيقيه لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا في الحياه الحقيقيه ان يكون لك شركه مع الله الله يحيا فيك الله يعمل فيك ويعمل بك ويعمل معك ويكون له شركه معاك في الحاله دي تقول انك كائن حي حي من الناحيه الروحيه حي بحياه الله فيك إذا الشركة مع الله، الشركة مع الروح القدس، الشركة مع المسيح هي الحياة الحقيقية. لهذا مفروض على الإنسان لكي يكون حيا أن يترك الحياة الجسدانية ويحيا حياة جديدة في المسيح يسوع. يحيا حياة جديدة في المسيح يسوع. هذه الحياه الجديده هي التي اعطيت لنا في العهد الجديد كيف تحصل على الحياه الجديده دي مساله مهمه حياتك تعتبر حياه بروحانيتها بعمقها وليس بطولها الانسان الحي هو الانسان الذي له رساله ويقوم بها مهما كانت حياته قصيرة ليه رسالة في الحياة يشعر المجتمع ان ده كائن حي منتج له رسالة تشعر الكنيسة ان ده كائن حي منتج له رسالة الذي ليست له رسالة في الحياة هو ليس كائنا حيا ده مش حي موجود زي قلته لا يشعر المجتمع به ولا يشعر انه بيؤدي رساله امتى احنا بنشعر ان الشجره مثلا حيه لما يكون لها رساله اما بتظلل وتعطي ظل اما بتعطي ثمر اما بتعطي رائحه ليها نمو اسمها حيه غير كده لا تعطي ظلال ولا تعطي رائحه ولا تعطي ثمر يبقى مش حيه ما نقدرش نقول عليها حيه فهل انت ليك رساله في الحياه وتقوم بيها وبيها تعتبر كائن حي ولا لا اي رساله لذلك اولاد الله حتى الذين انتقلوا بنعتبرهم احياء وقال هو اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ليس اله اموات لكن اله احياء لان كل من دول كان له رساله في الحياه ما يهمش الرسالة طولها قد ايه لكن عمقها قد ايه خدوا مثلا يوحنا المعمدان رسالته كانت بتاعت يا دوبك سنة وبعد كده سلم الكنيسة المسيح لكن في هذه السنة استطاع أن يعد لله شعبا بالتوبة ويعد الطريق قدامه لمجرد سنة لكن سنة حية فيها حياة استفانوس رئيس الشمامسة عاش قد ايه رسالته قد ايه قصيرة جدا لكن كان لها عمق شديد ما يهمش الطول كان لها عمق شديد لذلك كانت له حياة والكتاب المقدس كتب سيرته وقال مملوء من الروح القدس والحكمة ومملوء من الإيمان ووقف قصاد مجامع وانضم جماهير لله رجال ونساء له حياة حياة تسجل في التاريخ تسجل في الكتاب المقدس المسيح نفسه عاش على الأرض قد إيه 33 سنة وكم شهر الخدمة اللي خدمها من أول سن الثلاثين يعني ثلاث سنين وتلت لكن حياة عمل فيها الخلاص والفداء وقوم الناس في التعليم وعلمهم التعليم السليم وحارب البدع في أيامه وأعطى الناس النموذج السليم للصورة الإلهية حياة ما يهمش إيه الشهور القليلة أو السنوات القليلة لكنها كانت حياة لها إنتاجها لها ثمرها لها قوتها فأنت اسأل نفسك هل أنت كائن حي من هذا النوع ولا لا ما هي رسالتك في الحياة ما هو هدفك من الحياة الحياة التي بلا هدف غير محسوبة حياة بلا هدف زي واحد مجرد يعيش عشان يكبر في السن ويتعلم ويتجوز ويخلف عيال ويموت وعياله يكبروا ويتعلموا ويخلفوا عيال ويموتوا طب ايه الرسالة ايه الهدف ايه الهدف لما ربنا يديك اكليل الحياة يديك اكليل عشان ايه واخد بالك من الكلام ده لما ربنا يديك اكليل الحياه في الابديه يديك اكليل عشان ايه في ناس بياخدوا اكليل الشهاده وناس بياخدوا اكليل البتوليه وناس بياخدوا اكليل الرهبنه وناس بياخدوا اكليل الجهاد وناس بياخدوا اكليل العفه وناس بياخدوا اكاليل في الاحتمال وانت ايه الاكليل بتاعك هل ليك خدمة ليها إكليل زي ما قال لملاك ملاك كنيسة أفسس لئلا يأخذ أحد إكليلك إذا له إكليل في خدمته إيه الإكليل اللي ربنا يديهولك إكليل الحياة في ناس بياخدوا إكليل البر زي ما بولس الرسول قال جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان واخيرا وضع لي اكليل البر ايه الاكليل اللي ربنا هيديهولك في اليوم الاخير ما لازم تفكر في حياتك جايز انسان عاش ومرت من حياته 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة طب ايه اللي عمله في حياته ايه اللي هياخد عليه اكليل في حياته ايه الثمر اللي عمله في حياته بيقول كل شجرة لا تعطي ثمرا تقطع وتلقى في النار طب ايه الثمر اللي انت عملته في حياتك عشان تبقى حياتك ناجحة لازم تبقى حياة مثمرة حياة مثمرة في الملكوت حياة مثمرة في المجتمع حياة مثمرة في البر لازم تكون ليك حياة مثمرة طب ناخد شوية حاجات تانية عن الحياة الحياة الحقيقية هي الحياة في البر ربنا بيقول في تسنية إصحاح 30 بيقول حطيت أمامك طريقين طريق الحياة وطريق الموت طريق الخير والحياه مع بعض وطريق الشر وطريق الموت مع بعض فافعل الخير لكي تحيا يبقى اللي ما بيعملش خير ما بيحياش حياته مش موجوده لا هنا ولا في الابديه ما فيش حاجه افعل الخير لكي تحيا بيقول المسيح في العزة على الجبل بيقول ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه إذا كنت عايز تجد الحياة إذا لازم تمشي في الطريق الضيق والباب الضيق والطريق الكرب لأن هو ده طريق ربنا إذا كانت حياتك كلها عز وكلها متعة وكلها راحة وما فيش تعب من أجل ربنا يبقى فين الحياة ساعات ناس بيتعبوا لما يحملوا صليب ويتجيلهم ضيقات ومتاعب بالعكس أنا بقول للناس إذا جالك صليب ومتاعب وضيقات قل اشكرك يا رب هو ده الطريق بتاعك لان طريقك ضيق وكرب وبيقول من اراد ان يتبعني يحمل صليبه ويتبعني مفيش صليب يبقى مش هي دي الحياه المظبوطه اذا خلت حياتك من الصليب ينبغي ان تشك فيها مش هي دي سكه ربنا مش هي دي الحياه المقبوله ده المسيح نفسه حياته كان فيها صليب كلها مش بس صليب في الاخر لما فدانا ده صليب فيما لاقاه من الناس من اتهام ومن شتائم ومن تعيير وقالوا له انت سامري وبك شيطان وبعلى زبول بتخرج الشياطين وقالوا عليه كلام كتير جدا قالوا له اليس حسنا قلنا انك سامري وبك شيطان قالوا عليه كاسر السبت وقالوا عليه كاسر الناموس وقالوا عليه وقالوا عليه ضد قيصر حمل صليب هو ده الطريق اذا كنت عايز تحيا طب ارجع للايه تاني شوفوا بيقول ايه بولس بيقول مع المسيح صلبت لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا اذا عشان تحيا مع المسيح لازم تصلب مع المسيح لازم تحمل صليبك الكنائس ليس فقط الافراد بل حتى الكنائس الكنائس التي تعيش في رفاهيه ولا تتعب في الخدمه ولا تشهد لاسم الرب ولا تشقى ولا تصلب كل يوم ولا تصلب مع المسيح ولا تجاهد نقول لها انت ماشيه فين فين السكه بتاعتك دي توصل لربنا توصل لربنا ازاي ازاي توصل لربنا ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياه اذا علشان تحيا حياه سليمه انظر لنفسك ما هو مقدار تعبك من اجل الرب وفي الحياه يبقى ايه كل واحد سينال اجرته بحسب تعبه زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الاولى ثلاثة كل واحد سينال اجرته بحسب تعبه من جهة الحياة دي فيه سفر اسمه سفر الحياة هل اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لا عشان يبقى اسمك مكتوب في سفر الحياة لازم تجاهد من اجل الرب تخش من الباب الضيق تمشي في الطريق الكرب عشان ت... علشان تكون لك حياة لازم تنال من سر الإفخارستية المسيح بيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي تكون له حياة يحيا بي من يأكلني يحيا بي هل أنت تتغذى بسر الإفخارستية وتأكل جسد الرب ودمه عن استحقاق لأن بيقول من يأكل من هذا الخبز ويشرب من هذا الدم بغير استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه او ياكل دينونه لنفسه لكن من ياكل جسدي ويشرب دمي يحيا بي يحيا هنا الحياه الحقيقيه لان عمليه الافخارستيه عمليه تطعيم بتاخذ حياه من الرب بسر الافخارستيه علشان تعيش مع ربنا في حياه مظبوطه بيقول اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياه الابديه فين الطعام الباقي الذي للحياه الابديه فين الغذاء الروحي الذي تتغذى به روحك للحياه الابديه الطعام الباقي تتغذى بكلمه الله لان بيسميها كلمه الحياه فيها كلمه الحياه لما المسيح ناس سابوه ومشيوا وقال لتلاميذه حتى انتم ايضا تريدون ان تمضوا بطرس الرسول قال له الى اين نمضي وكلام الحياه الابديه هو عندك عشان تكون لك حياه لازم تتغذى بكلمه ربنا لكي تنمو بها تحيا بها بيقول ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله اذا انت ليك حياه بتتغذى بكلمه الحياه ولا ما بتتغذاش كلمه الله بتخبئها في قلبك كلمه ربنا بتصير حياه فيك بيقول الكلام الذي اقوله لكم هو روح وحياه عايز يكون لك حياه لازم تكون كلمه ربنا معاك باستمرار تتغذى بيها كل حين تبقى كلمه ربنا قصادك تلهج فيها النهار والليل تعمل بيها تعلمها لاولادك لكي يكون لهم حياه تقول ابن شقي ومتعب ما يطواش الكلام لانك لم تغذه بكلمه الحياه من صغره لم تغذه بكلمه الحياه من صغره فما طلعش عنده حياه تغذى بكلمه الحياه اذا واعتبرها غذائك في الليل والنهار لكي تحيا اذا كنت عايز تحيا الحياه السليمه اسمع قول الرسول في سفر الاعمال بيقول اعطى الامم التوبه للحياه لانك بالتوبه تحيا الانسان في الخطيه بيبقى ميت عايز يحيا لازم يعيش في التوبه وبالتوبه تكون له حياه لكن يفضل زي ما هو وخطاياه هي هي وبتتكرر امبارح والنهارده وبكره طب يبقى فين الحياه بتاعته اين الحياه من غير توبه لا تكون لك حياه لان الخطيه هي موت لذلك الرسول بيقول كلام كويس في رمية إصحاح ستة بيقول إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه وبيقول إيه تاني بيقول لا تملكن الخطية في جسدكم المائت مفروض الحياة المادية أنت بتموت عنها متنا عن العالم صلب الجسد مع الاهواء مات مات فيك الانسان العتيق وعاش انسان جديد على صوره الله ومثاله هذا الانسان الجديد لا تملكن الخطيه في هذا الجسد عايش بالتوبه بالنقاوه بالطهاره بالقداسه هي دي الحياه لكن انسان اهو بيروح الكنيسة ويخرج من الكنيسة ويقرأ الكتاب ويسيب الكتاب وماشي في الخطية نقول له لك اسم انك حي وانت ميت مش هي دي الحياة مش هي دي الحياة ليه الحياة هي المسيح بيقول من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة اكفف لسانك عن الشر ما تمشيش في حياة الخطية لأن مش هي دي الحياة إذا كنت عايش تحيا خلي الحياة الأبدية أمامك باستمرار ما تخليش هدفك هو العالم الحاضر لأن احنا في كل قداس بنقول كما ورد في رسالة يوحنا الأولى لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم الذي يحب العالم ليست فيه محبة الآب العالم يبيد وشهوته معه ومعلمنا يعقوب الرسول في يقول, يقول في الإصحاح الرابع محبة العالم عداوة لله الذي يعيش في محبة العالم شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة ليس هو حيا لأن الحاجات دي ليست ثمر الروح القدس فيه انت عايز تحيا تحيا ايه تحيا بالروح بروحك انت وروحك انت بتحيا ازاي بروح الله العامل فيها يبقى اذا كنت عايز حياه حقيقيه جسدك يخضع لروحك وروحك تخضع لروح الله تبقى عايش حياه مظبوطه الا اذا لم تكن هكذا فليست حيا يا ناس بيدعوا الحياه وليست لهم حياه فالله خلي امامك الحياه الابديه كيف تحيا وتصل اليها في ناس عاشوا فتره قصيره جدا على الارض ولكن كانت منتجه جدا يعني خدوا اسم من الاسماء اللي في ايامكم القس منسى يوحنا مثلا اللي عمل كتاب تاريخ الكنيسه وكتاب يسوع المصلوب وكتب كثيره جدا ده مات عمره 30 سنه وكتاب تاريخ الكنيسه عمله هو شماس في ناس لهم حياه منتجه القديس اثناسيوس الرسولي كانت ليه حياه ذات تاثير ليس فقط في جيله انما في كل الاجيال لا يوجد احد تعب من اجل لاهوت المسيح مثل اثناسيوس اللي حارب الاريوسيين اثناسيوس وهو شاب صغير الف كتاب تجسد الكلمه The Incarnation of the Word والف كتاب رساله ضد الوثنيين وهو شاب صغير وقاد مجمع نيقيا المقدس في اللاهوتيات ورد على اريوس وهو لسه شاب صغير لذلك اصغر بطريرك عندنا في الكنيسه تولى كرسي ماري مرقس هو القديس اثناسيوس صار بطريركا وعمره اقل من 30 سنه بطريرك وعمره اقل من 30 ساعات دلوقتي لما نرسم قسيس عمره 30 يقولوا ده صغير امال ده اللي صار بطرك وعمره اقل من 30 ليه حياه منتجه قويه مثمره في الكنيسه جاهد من اجل الايمان حتى لو وقف العالم كله ضده ولذلك من احسن الاوصاف التي قيلت عن اثناسيوس ان القديس جيروم قال عليه مرت وقت كاد العالم كله ان يصبح فيه اريوسيا لولا اثناسيوس العالم كله كان هيضيع في بدعه اريوس لولا اثناسيوس اذا حياته كان لها تاثير في جيله وليس في جيله فقط في كل الاجيال التي بعده كانت حياه منتجه عاشت بعد جيلها اباؤنا القديسون الذين وضعوا كتبهم الروحيه التي نتغذى بها في ايامنا نحن حياتهم استمرت استمرت لم تقف عند حد الجيل اللي عاشوا فيه في انسان بيعيش في جيل ويموت وانسان يعيش في جيل ويسيب الحياة بالجسد وينتقل إلى عالم الآخر ولسه حياته ماشية في الناس حياته أفكاره روحياته مبادئه اللي عملها ما زالت تحيا في الناس انسان بيخدم اجيال بحالها حياته عايشه فانتم هل ليكم الحياه الممتده التي لا تموت بالموت بحيث لو واحد فيكم بعد عمر طويل ساب هذا العالم تفضل حياته موجوده تاثيره موجود في الاجيال التي بعده هي دي الحياه المظبوطه عارفين الناس القديسين اللي كانت حياتهم مرضيه امام الله ساعات بيخليهم يعيشوا في الجيل بتاعنا واحنا موجودين تبص تلاقي انسان في ضيقه بعت له ماري جرجس يعمل له معجزه تقول له ماري جرجس ده ماله يقول لك حياته ممتده انا ببعته لغايه دلوقتي بيعمل حاجات العذراء مريم حياتها كانت في جيلها ما زالت ممتده ومعجزات بتعملها في ايامنا وكانها عايشه وسطينا ليه حياتها مفيده ممجده ربنا قال تستمر حتى بعد الموت مين اللي حياته تستمر بعد موته مين اللي بعد موته ربنا يأتمن على رسالة يؤديها للعالم حتى بعد ما يموت مين اللي يعيش وله إنتاج يستمر بعد موته أو له مبادئ أصبحت مبادئ راسخة يؤمن بها الناس وتستمر حتى بعد موته هي دي الحياة الحقيقية مش واحد يعيش له يومين ويقول خلصنا على كده طب وتخلص ليه يا حبيبي ما انت ممكن تعيش يومين على الارض وحياتك تظل مستمرة حياتك تظل ممكن انسان يعيش ويقدم في حياته مثالية معينة مثالية عملية بحيث بعد ما يموت الناس يقولوا عايزين نعيش بطريقة فلان عايزين نعيش بمبادئ فلان عايزين نعيش زي ما ابونا كان عايش بالطريقة دي واحد زي ابونا مخيل ابراهيم يعني حياته ماتت مقدم مثالية ما زالت موجودة أنبا إبرام أسقف الفيوم حياته ماتت قدم مثالية ما تزال موجودة فهل أنت قدمت مثالية في حياتك الناس يمشوا عليها بيقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة ربنا ليه تمثلوا بسيرتهم تمثلوا بأعمالهم نكتفي بكده اتفضل صلي